الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين نستكمل الآن الفتوحات الإسلامية العظيمة التي أنجزها المسلمون في فتح فارس اللي هو العراق وإيران نتحدث عن أعظم هذه الفتوح والله سبحان الله كلها عظيمة لكن كما تسمى في التاريخ فتح الفتوح أو معركة الجبال نهاوند نهاوند تلك التي كانت يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19 هجرية بمعركة نهاوند انتهى الوجود الفارسي من إيران وكان من قبل العراق بعد حضارة دامت سبعة ألاف سنة وبعد تواجد دام في هذه المناطق اللي هي العراق وإيران اللي كانت تسمى فارس زمان ألفين سنة ولم يخرجهم إلا المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى هذه المعركة معركة الحقيقة لها ما بعدها لأن خلاص بعد معر... بعد نهاوند أصبح الطريق مفتوح إلى المسلمين فتوغلوا في الترك في بلاد تركيا 1100 كيلو في الشمال يعني لما نبص للمنظر ده كده ادي بعد فتح الاهواز ادي اربك ورم اربك ورام هرمز توستر والسوس وجندة صابور وكل الامور دي اللي اتكلمنا عنها توجه المسلمون الى نهاوند ادي نهاوند في هذا المكان نهاوند ثم بعدها همزان ثم بعدها توغل المسلمون زي الخط اللي ماشي كده اهو 1100 كيلو قومس وجرجان ومكرجان وسجستان والباب والري وكل هذه المناطق لكن كل ده كان بعد هذا الفتح العظيم اللي هو فتح نهاوند معركة الجبال فتح الفتوح يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 لأن قلنا من قبل أن أكبر ثلاث بلاد اللي هم الحيرة والمدائن ونهاوند لأن الحيرة عاصمة العرب في العراق والمدائن عاصمة الفرس في العراق ونهاوند عاصمة الفرس في إيران فبسقوط المدائن بسقوط الحيرة والمدائن ونهاوند هنا خلاص أصبح لا وجود للعنصر الفارسي في هذه الأراضي وأصبحت كلها إسلامية من فضل الله تبارك وتعالى نتحدث عن معركة نهاوند الفاصلة فتح الفتوح معركة الجبال أه تبدأ هذه المعركة أحدثها من أه من وصول الهرمزان إلى سيدنا عمر ابن الخطاب احنا قلنا لما كان جاه الهرمزان لسيدنا عمر في المدينة المنورة كان معاه الأحنف ابن قيس ومعاه المغيرة ابن شعبة الثقفي وأنس ابن مالك فبعد ما حصل بقى القصة اللي حكيناها ما بين ما بين سيدنا عمر بن الخطاب والهرمزان وبعد أن أسلم الهرمزان هذا فبيسأل سيدنا عمر بن الخطاب الثلاثة اللي جابوا الهرمزان بيقول لهم إيه انتوا انتوا رايكم ايه باعتبار انكم كنتوا قريبين هناك وكنتوا هناك يعني هم ليه اهل العراق بينقضوا دايما العهود بتاعتهم ليه كل شوية بعد ما تفتحوا بلد ينقضوها ويحاولوا يثوروا عليكم وينتقص من عهدهم معاكم هل ده بسبب سوء خلق منكم فهم متضايقين منكم ولا انتوا بتعملوا حاجة غلط اصدقني وقل لي الحقيقة ده سيدنا عمر بيكلم التلاتة اللي موجودين أنس بن مالك المغيرة بن شعبة والأحنف بن, آه ابن قيس فرد عليه سيدنا الأحنف ابن قيس وقال له بقى الكلام الجميل ده قال له يا أمير المؤمنين بعد فتح الأهواز أنت أمرتنا أن احنا نقف نقف وكنا عايزين نكمل فأنت قلت لنا لا خليكم بقى كفاية كده خلاص كفاية على كده فكيف تمرنا أن احنا نقف ولسه الملك بتاعهم يزدجرد عايش طب ما هو طول ما يزدجرد ده عايش هيعمل كده هيقلب علينا القبائل ودايما هيعمل لنا نزناز كده مش ممكن هيسكت واحتمال يتجمعوا حواليه ويحاولوا يرجعوه تاني طب الحل ايه الحل ان احنا نقضي عليه الحل ان احنا نقضي على يزدجرد فهو لما يموت يزدجرد خلاص القائد بتاعهم الكبير الساساني خلص يبقى هم مش هيقدروا يعملوا حاجة يعني ده رأيكم قالوا ده رأينا وإحنا شايفين كده فأراد سيدنا عمر يعني يسترشد برأي الهرمزان على إنه يعني أسلم ومسلم معانا أهو فياخد رأيه فقال له إيه رأيك يا هرمزان أشر عليا فرد الهرمزان وقال له آه، يا أمير المؤمنين آه، النهاردة تعتبر فارس رأس له جناحان قال له جميل الرأس فين قال الرأس بندار بندار اللي موجود في نهاوند والجناحان أذربيجان قال له طب جميل يعني بندار يعتبر الرأس لأنه ده القائد وموجود في نهاوند والجناحان اللي هم أذربيجان م. فقال الهرمزان لسيدنا عمر اقطع الجناحين يهن لك الرأس فرد سيدنا عمر واعي بقى قال كذبت يا عدو الله بل اقطع الرأس يهن الجناحان انت بقى انا اقطع الجناحين واسيب الراس لا انا اخش على الراس اقطعها مش هيبقى فيه جناحين بعد كده كذبت يا عدو الله وما خدش برأيه في الحتة دي سيدنا عمر فالمؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص استعد سيدنا عمر على انه لابد من معركة فاصلة بين المسلمين وبين الفرس اللي هي معركة نهاوند آه، قبل معركة نهاوند نشير إلى هذه النقطة لأن يمكن واحد بعد كده يسأل يقول طب وفين سيدنا سعد بن أبي وقاص احنا حاسين إن اسمه بعد كده ما بقاش متداول زي سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني خلاص وقف وبعدين سيدنا سعد بن أبي وقاص فاللي حصل هنا إن يعني كل الإجراءات التي تمت لفتح نهاوند تمت وسيدنا سعد بن أبي وقاص موجود وقائد للمسلمين في العراق لكن عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص من قبل سيدنا عمر بن الخطاب يبقى ما حضرش المعركة نفسها لكن كل ترتيبات المعركة كانت في آه، عهده وتحت إمرته سيدنا سعد بن أبي وقاص هو عزل آه، من قبل سيدنا عمر بن الخطاب آه، لأن كان وصل خبر في المدينة المنورة بيقول أن سيدنا سعد بن أبي وقاص آه، والله كلام غلط الحقيقة لا يعدل في ال- في القضية ولا يغزو في السرية طبعا كلام مش مظبوط ده حتى بيقولوا عليه ولا يحسن الصلاة لا يقسم بالسوية ولا يغزو في السرية ولا يعدل في القضية وكذلك قال لا يحسن الصلاة طب وده كلام بالله ولكن طبعا ما دام وصل الامر كده لسيدنا عمر بن الخطاب فارسل سيدنا عمر بن الخطاب ليجري تحقيقا في هذا الامر محمد ابن مسلمه عشان يشوف الموضوع ماشي ازاي ويسال الناس ايه الموضوع الحقيقه كل الناس اثنوا عليه خيرا الا ثلاثه مجرمين انتقم الله تبارك وتعالى منهم اللي هو الجراح بن سنان وابن اربد وقبيضه الثاني المجرم ده وقتلوا شر قتل الثلاثه آه، لكن بقية الناس الحقيقة أثنوا على سيدنا سعد ثناء طيبا آه، جميلا فما عدا واحد بقى ده اللي يعني قال الكلام ده
رأيته على غير ما تقولون أتقسم على ما تقول ن- ن- نعم أقسم على ما أقول وإنما أقوله هو الحق إذا قل لنا ما رأيته من سعد بن أبي وقاص إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يغزو في السرية ولا يحسن الصلاة كذلك
كان اسمه أسامة ابن قتادة أسامة ابن قتادة فطبعا كلام غلط ولما علم سيدنا سعد بن أبي وقاص الظلم ظلمات يوم القيامة والله يقول وقد خاب من حمل ظلما وأعظم الظلم إنك أنت تظلم غيرك فمن إضغاث طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص إن يتقال عليه هذا الكلام بعد كل هذا البلاء الطيب فقال اللهم إن كان قالها بطرا ورياء وكذبا فأعمي بصره وأجهده وعرضه لمضلات الفتن ونعلم جميعا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة مستجاب الدعوة فسبحان الله أصابته هذه الدعوة أصابت أسامة بن قتادة هذا أصابته هذه الدعوة لدرجة أنه كبر وعجز ما هو حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول لها الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين ما هو مش لازم في ساعتها وانا هقول كده يا فلان يبقى كذا على طول ولو بعد حين وجاه الحين ده لما كبر أسامة بن قتادة وبقى راجل كبير في السن حتى إن رموشه بقت نازلة على عينه كده وتجاعيد وشه آه كان عنده عشر بنات مش عارف يجوزهم يعمل فيهم إيه اتنين آه كان والعياذ بالله أصابته دعوة سيدنا سعد آه لما يسمع إن في امرأة يجري كده ويتحسس ناحيتها وي- ويجري ورا الجواري في الشوارع النساء الجواري في الشوارع
قوموا يا أولاد إنهم وأنت يا أسامة اتق الله وارجع عن أفعالك هذه عيب عليك يا رجل ما هذا الذي تفعله وأنت رجل كبير طاعن في السن أمثلك يفعل هذا ماذا تركت للصبية والصغار يا للخزي أتجري خلف النساء والصبايا دون حياء راع الله في أفعالك يا أخي مفتون مفتون صابتني دعوة الرجل الصالح المبارك سعد بن ابي وقاص مفتون مفتون عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص لكن كل إجراءات نهواند تمت في عهده وفي امرته سيدنا عمر بن الخطاب نادى في الناس في المدينة المنورة الصلاة جامعة الصلاة جامعة يبقى في أمر بيتجمعوا علشانه فاتجمعوا خير قال لهم أنا مجمعكم علشان ناخد رأيكم أشيروا علي أيها الناس لأن طبعا في في الإسلام شورى بعد هذه الشورى مع الصحابة آه، كل واحد بقى يدلي بدلوه آه، طلحة بن عبيد الله فوض الأمر إلى سيدنا عمر وقال له اللي تشوفه يا سيدنا عمر شوف رأيك إيه وإحنا نوافق عليه ما فيش أي مشكلة وانت أمرنا وكذا وكذا جزاه الله خيرا آه، سيدنا عثمان بن عفان الرأي غريب الحقيقة بيقول ان نطلع جيش من الأهواز ونطلع جيش من البصرة ومن الكوفة ومن المدينة المنورة وبرضه نطلع جيش من الشام نجمع كل الجيوش ده اهي ويبقى الأمير عليهم أو قائدهم أنت يا عمر لأن دي معركة فاصلة بقى طيب جزاك الله كل خير آه الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كان رأيهم غير كده قالوا لا آه، شوفوا أي رأي تقولوه لكن ما يطلعش عمر بن الخطاب يظل سيدنا عمر في المدينة المنورة أميرا للمؤمنين لكن يطلع جيوش لكن هو ما يطلعش طيب فاضل بقى سيدنا علي بن أبي طالب رأيك إيه يا علي فالحقيقة الرأي طيب جدا جزاه الله خيرا قال أنا رأيي إن إحنا نبقي فعلا على سيدنا عمر آه، كأمير للمؤمنين في المدينة المنورة وما نضحيش بيه انه يطلع لا آه بس ما نطلعش بقى الجيوش من البلاد اللي اتقال عليها دي احنا نقسم البلد دي الجيش اللي فيها ثلاثة تلت يقعد كحامية اسلامية عشان يحمي ظهر الجيش ده وفي نفس الوقت ما يخليش اي حد يفكر انه يعمل انقلاب على المسلمين وينقض العهد اللي عهده والتل ده التلت والتلتين يطلعوا فنجمع بقى تلتين من الكوفة تلتين من البصرة تلتين من الأهواز كل كده من كل من بلد كده ونجمع جيش ويبقى آه، نشوف مين اللي ممكن يبقى أمير عليه الحقيقة أن فكرة سيدنا علي بن أبي طالب كانت فكرة طيبة رضي الله عنه وأرضاه واستحسنها ال- المسلمون وعلى طول فوضوا الأمر وعلى طول نجمع هذا الجيش بلغ تعداد هذا الجيش المسلم 30 ألف 30 ألف أمال آه، مع بندار كام؟ مع بندار 150 ألف 150 ألف وشوف دول 30 ألف شوف النسبة والتناسب هنا تعمل كام؟ تعمل واحد لخمسة آه. طيب آه، خلاص بلغ العدد ده 30 ألف آه. لكن يكون بقى مين القائد؟ ما دام مش عايزين سيدنا عمر يبقى هو القائد أمال مين هيكون القائد؟ فاقترحوا بعض الأسماء لغاية ما سيدنا عمر بن الخطاب قال والله لأولين عليهم رجلا يكون لأول الأسنة غدا إن شاء الله والله ده أنا هعين عليهم واحد بقى اللي هو القائد فعلا يعني اللي هو كان مين سبحان الله النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه اللي له أخ اسمه نعيم بن مقرن المزني آه النعمان بن مقرن المزني ما هو اسمه مش غريب علينا كان موجود معانا في فتح الأهواز في فتح الأهواز ويدوب كان مخلص فتح الأهواز آه، أربك ورام هرمز وتستر آه، ومهرجان و- والسوس و- آه، ما- وجندة صابور كل منطقة الأهواز دي كلها كانت لسه مفتوحة اهي وبعد ما انتهى منها سيدنا النعمان بن مقرن المزني عينه سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن يعزل آه، على خراج كسكر كسكر يلم الخراج بتاع كسكر هو حتى بعت له النعمان بن مقرن قبل ما يعزل سيدنا سعد وقال له يا سعد يعني عافيني والله من موضوع ان انا اقعد الم الخراج ده انا راجل عايز اقاتل واجاهد في سبيل الله مع انك انت برضه على ثغره من ثغور الاسلام وكل حاجه قال له ماليش والله في موضوع الخراج ده والحسابات والناس تجيب ال- الجزيه ولو انه امر اسلامي وكل حاجه لكن انا ماليش فيه فما تفتنيش الله يبارك لك شوف لي اي حاجه كده اقاتل فيها في سبيل الله عز وجل فلذلك عينه سيدنا عمر بن الخطاب قائدا في معركة نهواند الفاصلة اللي هي تعتبر فتح الفتوح معركة الجبال اللي كانت يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19 هجرية عدد المسلمين 30 ألف مسلم 30 ألف مسلم القائد النعمان ابن المقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه استشهد في المعركة دي الفرس عددهم 150 ألف فارسي 150 ألف فارسي القائد بتاعهم بندار القائد بندار نبص بقى لتعبئة المسلمين وتعبئة المشركين بعد كده ال- سيدنا النعمان بن مقرن المزني اللي هو القائد جعل على المقدمة بتاعته نعيم ابن المقرن المزني نعيم ده أخوه وله اخ تاني اسمه سويد بن مقرن المزني اهو سويد كان على ميسره اهو فيبقى اذا المقدمه عليها نعيم بن المقرن المزني والمؤخره عليها سيدنا مجاشع ابن مسعود مجاشع ابن مسعود آه، اما الميمنه فكان عليها سيدنا حذيفه ابن اليمان حذيفه بن اليمان امين سر النبي صلى الله عليه وسلم ده كان على الميمنه وعلى الميسره سويد ابن المقرن المزني اللي هو يعتبر اخو النعمان ابن المقرن المزني وشفنا اخوهم نعيم وعلى الفرسان طبعا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه دي تعبئه آه، المسلمين لما نبص لتعبئه الفرس القائد العام بتاعهم بندار مجرم آه، جعل على المقدمه بتاعته الفيرزان وجعل على الميمنه بتاعته زردق زردق وعامل على سلاح الفرسان بتاعه أنوشق أنوشق وهو القائد العام هنا بندار سوف نتحدث عن أحداث آه، فتح الفتوح فتح الجبال نهواند يوم الجمعة المحرم سنة 19 هجري الذي حدث أنه بعد تجميع الجيش المسلم بقيادة النعمان بن المقرن المزني آه، تجمعت هذه الجيوش تمهيدا للوصول إلى نهواند في منطقة هنا تسمى الطرز منطقة الطرز تبعد 130 كيلو عن نهواند في المنطقة دي تبعد 130 كيلو عن نهواند آه، تجمعت الجيوش فيها تمهيدا لل- الت- للالتحام والتجمع والذهاب إلى نهواند في هذه المنطقة أرسل سيدنا النعمان بن مقرن المزني اثنين طليحة بن خويلد الأسدي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي أرسلهم آه، إلى نهواند علشان يشوفوا الجيش هناك بتاع المشركين نظامه إيه كدورية استطلاع يعني ففعلا ذهبوا وعملوا تحرياتهم وعادوا إلى سيدنا النعمان بن المقرن المزني وقالوا له على اللي شافوه لقد جمع الفرس أعدادا كبيرة جدا تقدر بحوالي 150 ألف مقاتل وعينوا عليهم القائد بندار الذي عرف بعداوته الشديدة للمسلمين يقال إنه مجرم لا يعرف الرحمة ولا يعرف إلا القتل وسفك الدماء يقولون إنها المعركة الفاصلة بينهم وبين المسلمين شعارهم الموت أو الشهادة لقد تعاهدوا على ألا يسمحوا للمسلمين بمواصلة القتال وإنها النهاية هنا للمسلمين على أبواب نهوان وماذا رأيتم من تحصيناتهم؟ لقد تحصنوا جيدا بنهواند وجعلوا حصونهم من الحديد والخشب وجعلوا حولها الخنادق كعادتهم نرى أنهم قد استعادوا